بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين بنعمه ربنا النهارده هنتكلم على آه، الثمره اللي هي قبل الاخيره الوداع في الحقيقه فضيله الوداعه دي يعني اصول يتسم بيها كل انسان مسيحي ودي سمه مميزه لاولاد الله والسيد المسيح آه، قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم حاجات كتير عملها السيد المسيح لكن قال اتعلموا مني التواضع ووداعة القلب في الحقيقة نشوف ان السيد المسيح آه، في وداعته وهو كله هو الوداعة نفسها يشوف ربنا كان بيتصرف ازاي بوداعة مع الكل مع المخطئين كان يتصرف بوداعة مثلا مع الامرأة اللي هي أمسكت في ذات الفعل يقول لها أما دانك أحد تقول له لا يا سيدي يقول لها ولا أنا أدينك آه، نلاقي يعني أو سامي بسلام نلاقي إن ربنا كان مع المخطئين نشوف وداعة السيد المسيح لما قعد مع السامرية ونشوف وداعته لما كان آه، في بيت سمعان لما قال سمعان لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته محلها نلاقي السيد المسيح في كل تصرفاته كان ابتسام الوداعة و- والمحبة وعشان كده هو بيقول لنا اتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب آه علشان كده اللي بيتعلم الوداعة دي من السيد المسيح بيكون شبهه كلنا نحب نكون شبه ربنا يسوع المسيح آه، الوداعة تظهر لما الواحد يتكلم عليها لو اتكلم على النقيض بتاعها الغضب العنف شيء صعب جدا عشان كده الوداعة لأن الوداعة جميلة آه، والسيد المسيح في العظة على الجبل برضو قال طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض إيه الأرض اللي يرثها الودعاء يقول الآباء أرض الأحياء اللي هي سما والأرض اللي احنا فيها دي نلاقي الوديع إنسان محبوب جدا كل يحبه آه الكل يستريح إن هو يتعامل معاه حتى لو حد جه عليه نلاقي ال- الكل يدافع عنه لأنه إنسان وديع الوداعة تخلينا نكسب هنا وفوق والكنيسة أيضا قد ايه مهتمة ان كل يوم تفكرنا ان احنا نكون ودعاء فالبولس بتاع صلاة باكر آه، يقول اسألكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم اليها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الاناة فربنا كل يوم بيقول لنا خدوا بالكم ان احنا لازم نكون ودعاء ايه الانسان الوديع ده يعني صفاته ايه إنسان وديع إنسان طيب مسالم هادي إيه حنين إيه مش إنسان مخاصم إيه مش واحد بيتخانق ويزعق صوته منخفض إيه الإنسان الوديع نلاقيه يعيش دايما في سلام مع الناس ومع نفسه عشان كده لما الآية بتقول تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب يقول فتجدوا راحة لنفسكم اللسان العنيف دايما تعبان بيتعب الناس ويتعب من الناس لكن الإنسان الهادي المسالم آه، هو الإنسان اللي فعلا يجد راحة لنفسه آه، الإنسان الوديع مش بيكشر في وش الناس عنده سلام جواه آه، مش بيتذمر مش بيشكو الوداعة كده سمة تخليه فعلا إنسان محبوب من الكل الإنسان الوديع واسع الصدر جدا ويتقن إزاي إن هو آه، إزاي يتعامل مع المخطئين إزاي يبص لهم زي ما ربنا بيبص لهم لو أنا بصيت نظرة المحبة والحنان اللي ربنا بيبص فيها للخاطي وإزاي إن هو عايز يرجع لحضنه تاني هنلاقي الوديع يبص أيضا للإنسان الغلطان ان هو مسكين محتاج يرجع لحضن ربنا علشان كده مش بيتعامل معاه بحدة بالعكس نلاقي الوديع يتعامل مع الكل بلين انا افتكر مرة كنت راكب قطر وكان في اتنين قاعدين جنب بعض وراح واحد اتنرفز وراح ضرب اللي جنبه بالقلم في الحقيقة التاني ما تسا- ما اتكلمش خالص لكن اكاد اقول ان الكل كان يعني قد ايه عايز يسند الانسان الوديع ده وقد ايه كان واخد موقف من الانسان التاني الوداعة سمة اولاد الله السيد المسيح نشوف في وداعته وهو على الصليب نشوف وداعته وهو شايل الصليب نشوف حبه ويقول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون آه، وداعة المسيح في الحقيقة دايما الواحد لما يشوفها تشده إن أنا نفسي أكون شبهك يا رب نفسي أكون وديع زيك آه، الإنسان الوديع طويل الروح بطيء الغضب طويل الروح وبطيء الغضب آه، وانغضب ما يحتفظش بالغضب جواه على طول يصفو ويسامح والموضوع يمشي اتقال على ربنا لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد على إلى الدهر ربنا نشوف حنية ربنا بيتعامل معانا ازاي واحنا نتعلم احنا كمان ان احنا نكون ودعاء وفينا حنية ربنا اتقال على سليمان الحكيم آه، كان عنده سعة صدر يقول ربنا اداله حكمة وفهما كثيرا جدا ورحبة قلب كالرمل الذي على شاطئ البحر قد ايه الانسان لما يكون قلبه واسع ويحتمل الناس يكون انسان وديع السيد المسيح نشوف برضه وداعته في عتاب تلاميذ لما كانوا في التلاميذ في بستان جسيماني لما قال لهم الروح نشيط أما الجسد فضعيف الإنسان الوديع دايما يجد عذر للآخرين وعلى العكس الإنسان العنيف والغضوب يعني يجد ذنب على الآخرين في الوداعة في العتاب في عتاب بيبقى قاسي جدا ونظرة عتاب قاسية جدا لكن في الحقيقة لما سيد المسيح عاتب بطرس لما أنكره قال له يا سمعان ابن يونا أتحبني كانت وداعة جميلة إزاي ربنا يرجعه لمكانته تاني وإزاي بكل وداعة بكل حب لكن ساعات الواحد في عتابه يفقد الوداعة ويكون صعب ويكون عصبي وضيق الصدر وعلشان كده آه، دايما الواحد يحط الوداعة قدام عينيه علشان آه، نتشبه بربنا يسوع المسيح الإنسان الوديع مش آه، مش بيمسك في رأيه مش بيمسك في رأيه لا يتشبث برأيه يسمع الرأي الآخر ويحترم الرأي الآخر ممكن يهاود ما تفرقش يقول لك أنا مهم عندي أكسب اللي قدامي مش إن أنا آخد رأيه هو اللي يتنفذ إنسان وديع يكسب الكل ما يخسرش حد آه، الإنسان الوديع زي ما قلت لكم عنده سلام في قلبه عنده سلام نابع إن هو هو مش في خصومة أو في تعب أو يعني في أي مشدد بينه وبين حد مسالم للكل مسالم للكل في الحقيقة موضوع إن إحنا يكون عندنا وداع دي محتاجين إن إحنا آه، نحط قدام عينينا ساعات الواحد بيفتكر الوداعة دي ضعف في الحقيقة الوداعة مش ضعف ولكن الضعف الحقيقي ان انا ما اعرفش امسك اعصابي هو ده الضعف الضعف ان انا ما اقدرش امسك نفسي واغلط في اللي قدامي هو ده الضعف لكن الوديع انسان قوي جدا ومن قوته يقدر يحتمل اخطاء الناس اللي قدامه يحتملهم وعلشان كده الوداعة مش ضعف بالعكس الوداعة قوة ساعات الواحد يقول لك لا أنا ما بحبش أكون كده أنا شايف إن ده ضعف وأتصرف بالطريقة دي و- وأعمل كده وأعمل كده وأعمل كذا ولكن في الحقيقة في الحقيقة في الآخر للأسف يلاقي نفسه إن هو في كل موقف بيتعامل فيه مع حد بعدم الوداعة هو مش واخد باله إن هو ممكن يخسر ناس كتير لكن الوديع زي ما بقول لكم طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض محبوب من الكل عشان كده لو أنا عايز أقتني الوداعة أبقى مقتنع إن الوداعة دي هي الطريق للخلاص هي الطريق لربنا إحنا كل جهادنا على الأرض عشان نكون مشابهين صورة ابنه زي ما قال بولس الرسول إحنا عايزين نكون مشابهين صورة ربنا هو قال اتعلموا مني لأني وديع متواضع القلب صفة باينة جدا يعني ممكن الواحد يكون عنده فضايل كتير لكن الوداعة تظهر في التعاملات تظهر ان انا اربح الناس لربنا من خلال وداعتي يبقى اول حاجة لازم انا اكون مقتنع ان الوداعة دي شيء جميل جدا لان بيخليني على صورة ربنا آه عدم الوداعة بيخسرني الناس يبقى انا افكر اقتني الوداعة ازاي في الحقيقة الموضوع ده محتاج جهاد محتاج جهاد روحي ان انا يكون لي علاقة بربنا لانها ثمرة من ثمر الروح القدس ليه يكون علاقة بربنا من خلال الصلاة والكتاب المقدس والأسرار والتوبة والإنسان يكون واخد باله إن هو دايما بيقدم توبة لربنا لما الروح القدس يشتغل جوانا هو روح الوداعة يدينا الروح الوديع الهادي تاني حاجة محتاجين واحد يضبط نفسه يجاهد يضبط نفسه لما يحس ان هو هيتعصب ويتنرفز يسكت يبعد يسكت شوية يقول صلوة جواه يعمل حاجة المهم يحاول هو يسيطر على أعصابه برضو الودعاء نلاقيهم فيهم عندهم هدوء الواحد يحاول برضو ان هو يكون عنده هدوء هدوء في طريقة الكلام يبقى كلام هادي كلام وديع هدوء في الحركات آه هدوء في الملامح مبقاش الواحد وشه باين عليه الغضب والواحد يكون صعب مع اللي قدامه لا كل الحاجات دي محتاجة جهاد آه الواحد دايما يفكر نفسه بمساوئ الغضب وان الغضب ده هيخليني اخسر كتير وعلشان كده لو انا حطيت قدامي ان الغضب هيخسرني اخد بالي ان انا مغضبش ولو غضبت آه الحق نفسي بسرعة والواحد يقول دع يا رب حافظا لفمي بابا حصينا لشفتيه ما تخلينيش يا رب في غضبي أقول أي كلمة أو أي شيء يزعلك أو يزعل حد في الحقيقة الحاجات دي كنترول كده من بره لكن لازم القلب من جوه يكون قلب وديع ودي نعمة ربنا نعمة ربنا بيديها لنا على قد ما الواحد يعيش بأمانة مع ربنا على قد ما قلبه يتغير علشان يكون قلب زي قلب المسيح يديله الوداعة في قلبه وتلاقي تلقائي من غير ما ياخد باله هو كل حياته حياة وديعة لأن القلب اللي هو مصدر كل شيء القلب ده بقى وديع الوداعة أيضا مرتبطة بالمحبة ارتباط وثيق لأن هي المحبة نفسها بتخلي الإنسان وديع المحبة بتخلي الإنسان اللي هو لو كان ليه طبع وحشي يستأنس والوداعة دي الكلمة المستخدمة لما يكون في حيوانات مفترسة وتستأنس هي كلمة الوداعة معناها كده إن الطبع العصبي الصعب إزاي يتحول لطبع مليان محبة آه زي ما قال بولس الرسول آه في رسالته لكورنثوس الأولى 13 قال المحبة تتأنه وترفك المحبة لا تتفاخر لا تنتفخ لا تقبح لا تطلب ما لنفسها لا تحتد لا تظن السوء لا تفرح بالاسم تفرح بالحق كل حاجات المحبة دي هي بيعيشها الإنسان الوديع اللي هو حياته مقدسة في ربنا في حاجات بتخلينا نفقد الوداعة من غير ما ناخد بالنا ساعات المسؤولية ممكن واحد لو مش واخد باله في المسؤولية يبقى عصبي ونشوفها ساعات اللي فعلا بينظم حاجة بيعمل حاجة تلاقيه واقف وعصبي جدا ناخد بالنا ان ساعات السلطة او المسؤولية او المال او المركز الحاجات دي ممكن تخلي الواحد يفقد ودعته لكن في الحقيقة الانسان اللي يقظ لحياته يكون جوه الحاجات دي وهو كله وداع ساعات الواحد يفتكر يقول لك انا احب اللي قدامي كده اقول له كده بصراحه اللي في وش في وشي يعني انا ما بخافش من حد انا احب اقول بصراحه ولكن في الحقيقه ساعات الصراحه دي ما تبقاش فيها وداعه اكيد ربنا مش عايزنا نكون كده كل فضيله في الدنيا تخلو من الحكمه تبقى رذيله كل فضيله لما فيهاش حكمه تبقى رذيله لو انا الصراحه دي ما فيهاش حكمه مش هتبقى فضيله بل بالعكس دي تبقى رذيله السيد المسيح لما نشوفه مع مثلا السامريه ما ما قالهاش بقى اقول لك بصراحه ووبخها بطريقه مش مش حلوه لكن يقول لها ايه حسنا قلت ان ليس لك زوج ويبتدي معاها الكلام باللين آه علشان كده ناخد بالنا بلاش الواحد يفقد صراحته ودعته باسم الصراحة باسم النظام باسم المركز باسم لازم أكون كده علشان الناس تحترمني كل الكلام ده كلام مش مظبوط في الحقيقة هقول تاني طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض الوداعة مش معنى كده ان الواحد خامل او مش شجاع او ضعيف بل بالعكس زي ما قلت لكم الوداعة دي في الاول قوة مين اللي يقدر يتحكم في نفسه مين اللي يقدر ما يغلطش عشان هي كده قوة ولكن قوة زي ما هي قوة في الهدوء هي قوة في قول الحق ان الواحد يقول بحكمة ان كان في حاجة غلط يقول ان الغلط ده بكل احترام وكل كياسة إن كان هو المسؤول يقول لا كده الموضوع ده غلط أو الموضوع يتعمل بالطريقة الفلانية السيد المسيح في ودعته آه كان يوبخ الكتب والفريسيين كان آه يطهر الهيكل مش معنى الوداعة أن الواحد آه يتخلى عن الشجاعة أبونا إبراهيم في ودعته يدخل حرب عشان لوط داود النبي اللي قال مزمور عليه اذكر يا رب داود وكل دعته نشوف ان هو يروح يقف قصاد جليات جليات اللي عير آه اله اسرائيل في الحقيقه في ايات جميله قوي عن الوداعه ونشوف فيها بركات الوداعه في ايه في مزمور 10 17 يقول تأوه الودعاء قد سمعت يا رب يعني اول ما الوديع ده يتأوه ويقول اه ربنا يسمعنا على طول لانه انسان طيب ومسالم على عكس بقى الواحد يكون شرير وصعب لا تأوه الودعاء قد سمعت يا رب يقول تثبت قلوبهم تمل اذنيك يعني ربنا يميل ودانه كده اذنيه ليهم يسمعهم يثبت قلوبهم في مزمور 22 يقول يأكل الودعاء ويشبعون يسبح الرب طالبوه تحيا قلوبهم إلى الأبد يأكل الودعاء ويشبعون آه يقول برضه في المزمور يعلم الودعاء طرقه الإنسان الوديع سهل إن هو يتعلم طرق ربنا آه سهل إن هو يسمع وإن هو ميبقاش أهم حاجة إن هو يناقش ويناقش بحدة ويثبت عكس كده وكلام كتير قوي ممكن يعمله الإنسان غير الوديع ولكن في الحقيقة الإنسان الوديع ربنا يعلمه طريقه يقول يعلم الودعاء طرقه إيه يقول بالرب تفتخر نفسي يسمع الودعاء ويفرحون الوديع يفرح يقول الودعاء يرثون الأرض يتلذذون في كثرة السلامة الإنسان الوديع عايش في كثرة السلامة سلام سلام ربنا يملاه لأنه هو في سلام مع الكل في مزمور 69 يرى ذلك الودعاء فيفرحون وتحيا قلوبهم قلوبكم يا طليب الله في مزمور 149 يقول لأن الرب راضي عن شعبه يجمل الودعاء بالخلاص في أمثال 16 يقول تواضع الروح مع الودعاء خير من قسم الغنيمة مع المتكبرين في يشوع بن سراخ يقول يا ابني اقضي أعمالك بالوداع بالوداعة فيحبك الإنسان الصالح دايما الواحد يعمل كل أعماله بوداعة وفعلا يكون محبوب في برضه في يشوع بن سراخ صح عشر هيقول يا ابني مجد نفسك بالوداعة واعطي لها من الكرامة ما تستحق مجد نفسك بالوداعة بالوداعة قد ايه الوداعة تمجد الانسان فعلا والكل يحس ان هو ايه يحب ويحترمه مجد نفسك بالوداعة برضه في شعب بن الصراخ يقول جمال المرأة يبهج الوجه ويفوق جميع منى الإنسان وإن كان في لسانها رحمة ووداعة فليس رجلها كسائر بني البشر يعني الراجل اللي مراته لسانها في رحمة ووداع ووداعة يعني هيكون يعني أجمل واحد في الدنيا أكتر واحد فرحان في الدنيا فليس رجلها كسائر بني البشر إيه بولس الرسول في رسالة كلوسي يقول فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أناة لطف ووضاع وتواضع ووداعة وطول أناة بولس الرسول بيقول اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم ساعات الواحد ما يقبلش كلام ربنا ما يقبلش الوصية والحاجات ما تعجبوش لكن الوديع دايما يقبل بوداع الكلمة يتفاعل معاها ويتغير يعقوب الرسول أو بطرس الرسول بيقول لا تكن زنا تكن الزنا الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب بل زينة الروح الوديع الهادي الذي هو أمام الله كثير الثمن زينة الروح الوديع الهادي مش مجرد ثياب وذهب وكلام زي كده ربنا يدينا ان احنا نكون ودعاء الواحد يجاهد يجاهد في حياة مع ربنا في حياة مقدسة ويجاهد ان هو يتحكم في نفسه محدش يقول انا طبعي كده هو انا كده لا الكلام ده مش مظبوط ربنا عايزنا ان احنا نتغير محدش يقول طبعي ويثبت في هذا الطبع احنا نشوف موسى الاسود كان طبعه قاسي جدا وازاي ازاي بقى القوي القديس انبا موسى وغيره من القديسين ازاي اه تجملوا بالوداعة في حياتهم مع ربنا ربنا يدينا اه هذه الوداعة يدينا الثمرة الجميلة دي لربنا المجد الدائم للأبد أمين اتفضلوا نصلي